السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله صباحكم وأسعدكم بكل خير ورزقكم السرور والحبور حتى تلقوه في عفو وعافية وأمن وأمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الصباح وكل صباح من الذين يحبون ويستمتعون بقول أذكارهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك وأن ينزل على قلوبنا السكينة وفي بيوتنا يغشانا بالرحمة ويسعدنا في الدارين ويكتب لي ولكم التوفيق ويرزقنا حسن الإقبال وحسن القبول ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويزيده نورا على نور ما زال حديثه عن ما يعتري العباد إذا ابتعدوا عن رب الأرباب فذكر رحمة الله عليه أن من آفات الذنوب بعض القضايا فكان منها أن الذنب إن اعتاده المرء ربما يخونه في أضعف وقت وهو عند ألم النزع وهنا يقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الآية ديت من الآيات الجميلة وكل القرآن جميل فيها أفعال الله يثبت الله ويضل الله ويفعل الله كأن الآية تقول لك لا ترى إلا الله فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويمن علي عليكم بحسن الخاتمة ويصرف عنا وعنكم ما يؤدي لسوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية يقول ابن القيم في هذا الأمر إن الإنسان ممكن تخونه ذنوبه وتخونه معاصيه في هذه الأوقات ولذلك يقول قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين يعني دايما مشغولين يا رب حسن الخاتمة يا رب يا رب حسن الخاتمة يا رب التوفيق لها يا رب ليه؟ لأن هو ده الختم اللي هتاخده وانت خارج للحياة الجديدة حياة مش سهلة يا جماعة خمسين ألف سنة دي بس الإيه أول طلعة فيها أول طلع فيها الناس بقى اللي بتعرف تحسب ومعاها موبايلاتها ويحسبوا خمسين وبعدين حط تلات أصفار خمسين ألف سنة الحياة دي ربنا سماها اليوم الآخر يعني ايه اليوم الآخر اليوم العقيم يعني ايه اليوم العقيم يعني يوم مفيش بعده يوم يعني يقول لك يا هقابلك بكرة إن شاء الله هنكمل بعد بكرة طيب الآخرة مفيش بعدها هو ده آخر حاجة مفيش حاجة تانية فسبحان الله خمسين ألف سنة أنت بتقول الخمسين يوم اللي جايين ربنا إيه يستر علينا فيهم مش عارفين هنعيش إزاي واحد تاني يقول لك الخمسين أسبوع اللي جايين الله أعلم هنعيش إزاي 23 ديت سنة 23 واحد رابع بيقول لك الخمسين سنة اللي جاية ديت عيالنا هيشوفوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يعني انت واضح انك مش هتعيشهم عشان كده بتقول خمسين سنة اللي جاية يمكن مؤمل الخمسين أسبوع تعيشهم يمكن مؤمل الخمسين شهر تعيشهم لكن هل أنت تدرك إن في يوم تاني في يوم اسمه خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة اللي لسه كاشفة شعرها ولسه عايشة حياتها وبتقول إيه اللي فيها عم أكون كاسية عارية إيه اللي فيها عم أكون ماشية بتبرجي إيه اللي فيها عم أكون ماشية بلبس إن رآني رسول الله شكى ربه إيه اللي فيها وعشان عاوز أتجوز وعاوز أخد لايكات ولو بالعين في صفحة الحياة هتعملي إيه في الخمسين ألف سنة دول؟ يعني انت عملت الحاجات دول عشان ترائي أي, أي تجذبي رؤية الناس خدت رؤية الناس يا ستي خلينا نقول إن الستة سبعة مليار اللي عايشين على الأرض كانوا مهتمين بشكلك ومهتمين بسمتك ومهتمين بعطرك ومهتمين بالكلام ده هتعملي إيه في الخمسين ألف سنة يوم يفر المرء المرء هيفر من أبوه ومن أمه من أبيه وأمه ومن أخيه وهيفر من صاحبته هيفر منك هيفر من زوجته فتتوقعي الناس دي كلها هتفر منك اه ليه لانك بقيتي وباء محدش عاوز يحتك بيكي ده انت لو طائعة هيفروا منك ليه كل واحد مشغول عنده امر يغنيه لدرجة انتوا عارفين ما يحصل زلازل وبراكين في التسعينات حصل زلزال في مصر سلمها الله من كل سوء وكل بلاد المسلمين فلما حصل الزلزال ده في ناس أعزكم الله كانوا في الخلاء خرجوا في ناس كانت تغتسل خرجت عارية ليه كان زلزال شديد وكانت البيوت بتتهدم خلاص محدش التفت للناس ديت محدش التفت للناس دي ليه انت استشعر كده ان في كلب مسعور أو كلاب ضالة مسعورة بتجري ورا أربعة منهم واحد أو واحدة سقط ثوبها في حد بيبص على حاجة ولا الكل بيجري عنده شأن ويغنيه فلك أن تتخيل في يوم من الأيام إن في ناس ممكن هتكون كيوم ولدتها أمها وأنت لا تلقي لها بالا ثلاثة من أزواج رسول الله يقولون يا رسول الله نبعث هكذا يقول لهم الأمر أعمق من هذا الأمر أشد من هذا هذا مقدر حيائكم وعفتكم أو مقدر الطهر اللي انتوا فيه أصل أمهات المؤمنين برضه في الطهر هم أمهات المؤمنين وفي الحياء هم الأمهات سبحان الله فلكم أن تتخيلوا وتنتبهوا إن خمسين ألف سنة ده رقم كبير ولا مش كبير ها رقم كبير ولا مش كبير تريكم خمسين ألف جنيه مش كتير صح لكن خمسين ألف سنة انت عارف لو انت هتعيش مئة سنة دول كام ضعف من عمرك عارفين كام ضعف ولا مش عارفين لو انت هتعيش 100 سنة دول كام ضعف من عمرك ها قول لي رقم ما تقوليش كتير قوي اه في ناس دارسة 500 ضعف عارف يعني ضعف يعني ضعف لو انت عندك 100 يعني الضعف يعني هتبقى كام 200 سنة طب 10 أضعاف يعني 1000 سنة يقول لك أنا جدي رحمة الله عليه مات وهو عنده 100 سنة واحد يقول لك ايه انا بقى جدي مات وهو عنده 110 سنة طب انت طموحك ايه انا طموحي ان انا اعيش قد جدكم وازود عليه 10 سنين اعلى طموح بشري يقول لك الضعف وينسى تعرفوا حد عنده 160 سنة عايش تعرفوا حد عنده 200 سنة انتم مدركين إن اللي هيعيش 100 سنة اليوم بتاع الآخرة قد العمر ده 500 مرة مدرك؟ اه انت انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك انك لو صادق لو عندك بصيص صدق يعني الحد الأدنى من الصدق إنك عاوز فعلا تكرم نفسك وتحميها لو أنت صادق في الدرجة دي هتهتم بالمستقبل ده وهيبقى شغلك لو أنت فعلا عندك لأنك عندك يقين إنك رايحه ده أنا طبعا بكلمك على إيه على أول ما ينشق عنك القبر في سنوات أنا مش حسبتها لك لأنها سنوات بسيطة اللي هي بتاعة القبر يعني سيدنا موسى مثلا بقاله تلات أيام بقاله تلات سنين اللي إن اليوم بألف سنة بإيه؟ ألف سنة فتلات آلاف سنة في القبر النبي صلى الله عليه وسلم بقاله ألف سنة وكسر في القبر فيوم كألف سنة مما تعدون يوم فأنا هكلمك ده دي ألف سنة طب يعني إيه خمسين ألف سنة بقى خمسين ألف سنة احنا قلنا الألف سنة سيدنا موسى بقاله تلات آلاف سنة في قبره تقريبا طب عشان يوصل خمسين ألف سنة قدامنا قد إيه؟ سبعة وأربعين قدامنا تقريبا تقريبا خمسة وأربعين فترة أو أربعة وأربعين فترة من ساعة ما النبي مات لغاية دلوقتي دي اسمها فترة عاوزين كمان عشان نوصل ليوم القيامة العمر قد إيه؟ حوالي 44 فترة قول يا سيدي 40 فترة من يوم ما النبي مات لغاية دلوقتي وانت بقى مشغولة مشغولة انك تنشري صفحتك او صورتك او تخرجي وتقولي لابسة النقاب وتخرجي بايدك عشان الناس تشوف شكل كف ايدك ولون بشرتك عشان في خمسة ستة لمدة 15 20 سنة يشوفوا شكل ايدك الجميل المبهر وبشرة ايدك الفتانة هو ده اللي مشغولة بيه وانت بقى قاعد ده كل القصة ديت عشان سنتين تلاتة ولا خمس ست شهور في الجامعة عاوز تعمل فيها النجم هتعمل ايه في قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الايه ديت يا جماعه منهج حياه الناس اللي عاوزه تخطط عشان 24 و 23 الجوانت بيورم ايدي عادي اغطي ايدك بدون جوانتي من العبايه تغطيها اصدقي في تطبيق قوله قول الله وقول رسول الله والقرب من الله هتلاقي نفسك هديتي بس بصوا يا جماعة أصل موضوع بيورم إيدي بيورم مش عارف إيه بيعمل إيه بيخنق عليا والكلام ده كله هو هينفع تاخد مني فتوى وهينفع تفلت وتعمل اللي أنت عاوزه بس هل ده هينفعك في قبرك؟ مع أنت اللي عارف بقى أنت اللي عارف أنت كنت صادق ولا لأ ماشي أنت اللي عارف طب يعني هو فعلا أنا عارفة كويس أوي إن هو بيأذيني ممكن يكون في نوع معين بيأذيكي لكن في أنواع كتيرة جدا تحليكي عموما مش عاوز أدخل في النقطة ديت أنا عاوز أدخل فين عاوز أقول لك الناس اللي بتخطط أنتم مخططين ل 23 ولا مش مخططين الناس اللي فعلا ليهم في التخطيط بتخططوا اليومين دول ولا لأ طب إمتى مش هتخطط لغاية إمتى هتدني حياتك ماشية فوضى وأنصحك بإيه في التخطيط أول نصيحة ليك إنك تخطط اللي قبل 23 إيه اللي قبل 23 إنك ممكن ما تلحقش 23 أنت ممكن فعلا ما تلحقش 23 في أخ بيقول لي أنا عاوز دورة في التخطيط عشان إيه عاوز أظبط السنة الجاية قلت له أنت مين قال لك إنك هتعيش السنة الجاية قال لي يا عم بقى ما, ما تفولش يا حبيب قلبي أنا انا ما بفولش انا فعلا ممكن احنا نصلي عليك الجمعه اقول لك على حاجه احنا ممكن ان هم الناس تصلي عليا انا وانت يوم الجمعه الجاي ولا لحقنا 23 ولا 24 صعب صعب يا شيخنا صعب فعلا ان انا اموت يوم الجمعه لا لا لا لا صعب انت بتتكلم في ايه لا لا ان شاء الله انا مطول يعني لا لا انا هحضر لك درس الخميس الجاي وهقول لك انا اهو شفت مش بقول لك صعب اللي انا اموت قبل كده سبحان الله كان احد السلف في يوم من الايام نقول له صلي بينا وبتاع فهو مش عاوز يصلي فضغطوا بيه انه يطلع امام يعني قال لهم خلاص هصلي بيكم دي بس مش هصلي بالليل بيكم يعني هيصلي بيهم المغرب بس مش هيصلي بيهم عشاء فاستعاد شيخه من طول الأمل قال أعوذ بالله من طول الأمل تؤمل أنك تعيش للعشاء فهم عندهم الدنيا ايه سلكة واخدين بالكم الدنيا عندهم سلكة الجماعة الجيل بتاعي درس في بعض كتب الهمبكة إن سنة مش عارف 2000 و2000 وإيه إن العربيات هتمشي بالقصب وهي فعلا مشيت بالقصب لأنها كلها ركنت خلاص وما عادش في عربيات نسأل الله السلامة لازم تدركه كويس أوي إنك يوميا ممكن تدخل قبرك قبل ما تدخل بيتك واخدين بالكم خاصة لمن شمس عمره تغيب أعذر الله يعني ملوش عذر يعني لرجل بلغ الستين من عمره خلاص انت خلاص هي أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك أعمار الأمة الأصل فيها إن هي من ستين لسبعين أنت عندك ستين أه خلاص بقى مالكش عذر خلاص سيبناك ستين سنة ستين سنة عشان ترجع بقى وتظبط أمورك واخدين بالكم الناس اللي بيسألوا هو 23 ديت إيه 23 ده مش تيشيرت لاعب كورة يا جماعة 23 دي يعني سنة 23 إحنا في سنة 20 22 فسبحان الله جميع الدول دلوقتي خاصة في الشرق الأوسط خطتها 2030 فجميل إنك يكون ليك رؤية بس الأعمق إنك تكون لك أنت شوفوا كلنا كلنا بلا استثناء عندنا رؤية للدنيا كلنا بلا استثناء عندنا رؤية للدنيا طب إيه الدليل؟ الدليل بنتك اللي في تانية حضانة وابنك اللي في تالتة ابتدائي وبنتك اللي في رابعة ثانوي يعني رابعة ابتدائي أقصد عشان هم حاطين لهم إيه هم في رابعة ثانوي كده ف إيه الدليل اللي دول بتوع دنيا إنك شوف إنك مشغول جدا من هم عندهم خمس سنين عشان المستقبل الخالد أما يتخرج وهو عنده عشرين سنة عشان بنتي يتقال عليها الدكتورة ندى راحت الدكتورة مي جت الدكتورة منى جت عشان ايه عشان يجي لها الدكتور لا والله مش عشان كده امال مين هيكشف على المسلمين والمسلمات والكلام ده ما خلاص بقى يا جماعه الحاجات دي اتحرقت الحاجات دي عامله كده زي العربيه هتشرب ايه هتمشي بالقصب ليه بقول اتحرقت عشان عاوز اقول لك ايه يا سيدي هب ان احنا نقول ان الدكاتره بس هم البنات تخش الطب بس طب والباقي فدي شبهة بس يعني هي بتلوكها الألسنة ومش فاهمة مقالتها إيه فالواحد يشوف إنك النهاردة ابنك من هو خمس سنين أنت بتدخله في الطحنة دي بتدخله في الطحنة دي ليه؟ عشان عما يتخرج يبقى عنده 21 سنة يبقى معاه قرش ومعاه سلاح ومع العلم ومع قوت يوم ومعاه ومعاه ومعاه ومعاه ومعاه والكلام ده كله الطب مش حرام ولا عيب مين اللي قال لحضرتك ان هو مش حرام ولا عيب هجننكم خلاص هخليكم بقى انتوا عاوزين تقولوني اللي انا بقوله حرام وعيب امشي معاكم بقى انا شكل كده هعمل محاضره الطب حرام المحاضره بعدها الطب عيب عشان اثبت اللي انتوا عاوزين تثبتوه عليا الله يعفو عنا وعنكم فارجع واقول اللي هيدخل امومه وعيه هيعرف ان شاء الله الفلسفه اللي انا عايز اتكلم فيها يعني. الاخوات اللي في طب تكمل في طب والاخوات اللي في العيب يسيبوا العيب عشان بس محدش ياخد الكلام ويقطعه فاسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا في الدنيا والاخره ارجع واقول انك عندك مستقبل المستقبل ده لازم ترتب ليه لازم ترتب ليه جدا ليه عشان في ناس كتير مشغوله بالتلات اربع ايام اللي هيعيشهم انت فعلا هتعيش 3 4 ايام او 3 4 ساعات بالنسبه للايه يعني لو قلنا لو قلنا ان يوم القيامه يعني 100 سنه فانت عمرك اللي بتعيشه تقريبا 3 ساعات واخدين بالكم تقريبا 3 ساعات فالثلاث ساعات دي ما ينفعش بقى تبقى كل شغلك الشاغل اه انشغل بيها ورتب ليها وخد بالاسباب مفيش مشكلة خالص ليه ليه بقول وبأكد على المعنى ده عشان يا جماعة اللي عارف كويس قوي إن في كمين على الطريق شديد جدا مفيش حد بيفلت منه بيجهز ورقه كويس قوي وبيجهز الرخص بتاعته وبيبقى ماشي وهو سليم تماما صح رايح بقى يلعب رايح المسجد رايح الطب رايح الهندسة رايح الجيولوجيا رايح التجارة رايح الآداب رايح دبلوم صنايع رايح اللا تعليم في النهاية الطريق اللي هو ماشي فيه عارف إن عليه كمين فبيعمل إيه فمجهز ورقه الكمين ده أبرك فانت بقى في طب في هندسه في اعدادي في صنايع في اللا شيء لازم تبقى مدرك ان في كمين جاهز بورقك جاهز بح... انت عارف ان هم هيسالوك على ايه خلاص وهيشوفوا الرخص بتاعتك عارفين كده في المطار عما ياخد الباسبور ويعديه كده على الجهاز عشان يجيب بياناتك كلها الراجل ده مطلوب الراجل ده ممنوع الراجل ده تصنيفه ايه الراجل ده كويس الراجل ده وحش الراجل ده عليه مشاكل الراجل ده عنده مشكله جنائيه الراجل ده عنده كذا اه فانت برضو كده خلاص ال... في صحيفه كده جايبه لك بقى ايه مش جايبه لك كان كان فكره منحرف واتعدل آه تصنيفه مش عارف ايه واحد بشري اللي مصنفك ان مرفوع عليك قضيه ظلم من زوجتك فمش عارف ايه والقصص دي كلها لا ده الرقيب العتيد كل حاجة حتى القهقهة مكتوبة من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ده ده هم قلبي هم إني يعمل حسنة قال أنا بعد الدرس ده أحاول إن شاء الله كده إيه أقرأ في كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هقرأ عن قصة دخوله المدينة وبعدين سرح انشغل الهم ده اللي ذكر نفسه بيه وهم ان يعمله وينشغل يتكتب فانت انت مدرك بقى فما تيجي تخطط هتخطط ازاي هتخطط حاجات في الثلاث ساعات تنفعك في المئة سنة هتخطط حاجات تنفعك عشان اللقطة الكبيرة واخدين بالكم عشان اللي بيخطط التخطيط لو غاب عندك رؤية الآخرة هيبقى تح... ت... يعني تنحيط بقى تحت أي حاجة بقى مش هيبقى تخطيط خالص هتتحنط في الدنيا فأسأل الله العفو والعافية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت عشان كده كان أنس يقول كان أكثر دعاء رسول الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأن القلوب كل يوم القلب سمي قلب لكثرة تقلبه القلب بيقلب كتير وبي واشد غليانا من الايه من الماء في القدر عارفين كده عم تجيب الشاي والبراد الشاي كده والميه قاعده امال ايه تغلي قلبك بيعمل كده بيتقلب موت موت فانت محتاج تثبيت لولا ان ثبتناك محتاج انك ربنا يثبتك يثبتك اه والدعاء ده مهم جدا انك تدوقه بقلبك قبل ما لسانك يقوله يا رب ثبتني يا رب بس الحمد لله منتقبه وبصلي ده انا لسه قايمه ليه ليه والله ايه يشرح صدرك لو كنت شفتني وانا بقيم الليل والحمد لله احنا مش شفناك لكن خلي بالك التثبيت ان ربنا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما انس بيقول الكلام ده قال الكلام ده فين يقول لك ايه وكان في سجوده يقول كذا العلماء يقولوا ايه ما الذي ذاقه رسول الله من حلاوه في سجوده حتى قال يا رب ثبتني رب الجمال اللي انا فيه ده يثبت الحب اللي انا فيه ده يثبت انك لسه بتحب ربنا انك لسه بتحب الدين بتحب نشر العلم بتحب تقليل الشر بتحب نشر المعروف فبتقول يا رب ثبتني على المعنى ده انك لسه بتحب تقرأي وردك ان لسه عندك مفهوم العشرة بالمعروف مفهوم ان الزوج ليه القوامة دي مفاهيم عاوزة تثبيت في القلب إن ربنا يثبت قلبك على المعاني الجميلة ديت إن ربنا يثبت قلبك على إنك لسه بتبحث عن المال الحلال إنك كاره الرشوة إن ربنا محبب الإيمان في قلبك ومزينه مش حب بس حبب إليكم الإيمان وزينه الإيمان مش مش حب بس لا ده متزين يقول لك أنا بحب أمي بس أمي ديت متزينة في قلبي أنا بحب عربيتي بس عربيتي ديت جميلة مش حب بس حب فاتن يقول لك أنا مستمتع بالشرع أما أشوف الشرع بي بي بيتعامل إزاي مع ال مع الاحوال الشخصيه مع الزواج مع الطلاق مع النفقه مع الكذا بابا مش حابب لا ده متزين قوي في قلبي فبقول له يا رب ثبت الزينه دي ثبت الزينه دي ومن زينه الايمان كره اليك الكفر والفسوق والعصيان ان الكفر وحش وحش وان الفسوق وحش يعني ايه وحش يعني لما تشوف واحده رفع صورتها وهي قدام رجال ولا على صفحتها وحاجه وحشه دي حاجه وحشه حاجه مش تخليكي مبسوطه اما تشوفي فرح كده وان النيره طالعه مش عارف ايه ومكسره الدنيا في الفرح ما تبقاش تقولي لا فرحها كان تحفه بصي هو كان في مخالفات بس تحفه ايه التحفه اللي في كده ايه اللي اتحف قلبك الا اذا كان قلب خربان ما لو قلب نظيف كان هيشوف النظافه كان هيشوف ان دي معصيه فمش هيشوفها تحفه واخدين بالكم فعشان كده انت محتاج ان ربنا يثبت المعاني دي في قلبك يثبت المعنى يثبت حب الكعبة في قلبك يثبت حب صلاة الفجر في قلبك يثبت عما تشوف حد من أهل الاستقامة ماشي في الوقت الغربة ده يا يبتسم قلبك كده يبقى عاوز يطير عاوز يسجد لله شكر أن أراه من يذكره بالدين استشعر كده اللي انت مثلا ماشي في اسبانيا ماشي في هولندا وفي حي اليهود مفيش خالص ناس يعني ناس يتلبس ناس ملاحدة مع كفار مع يهود مع نصارى وبتاع والكلام ده كله وبعدين سمعت صوت من وراك واحد بيقول له لا يا عبد الرحمن ما تعملش كده فبتبص اصلا صدرك انشرح ده في عبد الرحمن في حد شبهي فبصيت لقيت اخ سمته يذكرك بسمت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وزوجته كسمت فاطمة بنت محمد سمت أمهات المؤمنين خلاص وماسكة بنتها كده الصغيرة وهي لابسة كده أشبه بإسدال عليه الوقار وكأنها حورية من حور الجنة سقطت في هولندا ومامتها شبهها إيه اللي بيحصل في قلبك؟ وانت شفتهم فين كمان شفتهم كده من على ضرب مش عارف تسلم عليهم ولا عارف تروح لهم بس شوف صدرك انشرح ليه لانك في الغربه كذلك انت برضه عم بتبقى في غربه حتى لو في دوله مسلمه وحد بيذكرك بالناس دي بجو المدينه باجواء المدينه تتخيل لو بكر كان ماشي وعمر كان ماشي وحفصه بنته ماشيه جنبه كانت شبهها عامل ازاي خلاص ما هو عمر كان عنده ولد اسمه عبد الله وعبد الله عنده بلال فكان يقول له يا بلال فهتسمع كلمة بلال وهتسمع عبد الله وهتسمع حفصة وهتسمع جزاكم الله خيرا في الأسواق مش هتبقى مكسوف وانت بتسمعها هتبقى مبسوط وانت ماضي بتسمعها صح بس الغربة مخلياك مخلية البعض الحاجات دي ما عادش واخد باله منها فالتثبيت انك محتاج ان ربنا يثبت قلبك على الدين ومعاني الدين وجمال الدين ومستحبات الدين وكل شيء يقربك من الدين الحاجات دي مهمه يا جماعه امتى امتى امتى ال... الواحد وهو ماشي يروح ماسك بنطلونه جامد يرفعه كده اما يحس ان هو ايه مثلا الحزام فلت او ممكن يسقط منه صح ان في طفل صغير هو بيلعب كوره فوقع فراح ماسك في البنطلون بتاعه صح تحس في الوقت ده يروح ماسكه ليه عم شعر ان هيسقط عم شعر ان في حد بيسحبه عم شعر ان في خوف آه اليومين دول اللي احنا فيهم دي في وقت الغربه في شعور وطعنوا في دينكم ليل نهار شياطين انس وجن بيلعبوا فانت ساعتها المفترض تعمل ايه امسك في دينك استمسك ودي من جمال المدافعة ومن جمال تقدير الله إن الله إذا أراد نشر سنة قدر لها لسان حسود فيطلق لسانه فيها يعني إذا أراد الله ودي من ضمن سنن المدافعة وتقدير المشاكسة إن ربنا يريد إن النقاب ينتشر فتلاقي في واحد يروح متكلم عليه كلام سلبي فتطلع حملات في الكلام عليه وحملات تعارض الراجل ده فإيه اللي يحصل؟ زي ما ابن تيمية بقى بيقول أقام من يعارضه فيقدر لسان الحسود ده إن يتكلم فبعزة الله سبحانه وتعالى أن قدر هذا الشر الظاهر ليه؟ لأن الشر الظاهر ده هيبقى عامل زي كأنه كأن أبو جهل كأن الشر ده أبو جهل وفي صلبه عكرمة يكون من الصحابة رضي الله عنهم فيخرج الحي من الميت فالتقديرات الشر دي تكون هي الميت وهيجي من أرحمها الخير المحض عما تتعايش مع البلاءات والأخبار اللي أحيانا بتكون منغصة على أهل الخير هتلاقي نفسك في قدر من الاستبشار بالايه بالحاجات اللي زي ديت الشانق الاكتر الراجل الفرنسي لما يعني تكلم على جناب المحمدي ايه اللي حصل خير في الأمة برامج عن النبي صلى الله عليه وسلم وبغض في القلوب وحتى الناس العادية كل الناس كارهة فرنسا تاخد كأس العالم طيب ليه حتى أهل الله ليه خلاص شانعك يا محمد أبتر مقطوع من كل خير حتى لو خير في اللهو يعني طب ما كان ممكن يكسب عادي ما انا خير اللهو معناه ايه حتى اهل اللهو خلاص كرهوه كارهينه واخدين بالكم هو كده سبحان الله فهذا الشر هذا الشر الظاهر كان في بطنه رحمات رحمات لغاية الأسبوع اللي أنا فيه ده تيجي لي فتاوى يا شيخ أنا في شامبو يعني ضروري جدا والدكتور كاتبهولي وهو أصلا عندي مشكلة في الصار وللأسف الشديد مش موجود إلا في كارفور وأنا مقاطع من يوم كذا يا في ناس لسه لغاية النهاردة عايشين خلاص في ناس لغايه النهارده الجبنه ما دخلتش بيتهم النوع ده خلاص كان عندهم عشق كان عندهم عشق اعرف ناس كده والله عندهم بقى خمس ست سنين ما بياكلوش الا انواع معينه من انواع الجبنه مع المشهد ده انقطعت خلاص كان فيه خلص ايه اللي حصل خلاص لكن تتخيل مع كل مع كل وجبه فطار وكل وجبه عشاء انت لا تعلم انت نسيت ولكن رب محمد لم ينسى مع كل وجبة فطار وكل وجبة عشاء كنت بتحط نوع الجبنة ده اه عم غيرت اه نأجرك ليه لا الهم ده مختلف الهم ده في حتة تانية انك اذ يكون القصة دي كلها انت منطلق الانطلاق ده عشانه لا خلاص فالمشهد اللي عاوز اقوله لحضراتكم واكد عليه ان الشر اللي احنا بنشوفه احيانا اللي كل يوم بيظهر على قد ما انت بتتألم وعلى قد المنكر ده على قد ان ايه بيتولد معاه رحمات تترى فالايمان يزيد وحب الايمان يزيد في قلبك وان يزين ليك وتكره ايضا اكثر الكفر وتكره اكثر الفسوق وتكره اكثر العصيان هو ده الرشد اولئك هم الراشدون فضلا من الله ده مش اي حد هياخده الفضل ده فنرجع يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت انت محتاج ده هيجي ازاي انك تبعد بقى لان ابن القيم بيقول لك ايه الايه ديت خلي بالك ولازم تكون هجيرك لازم تكون الهجير بتاعك عشان خوف الخاتمه قطع ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان وليه بيقول كأن الظالم ده واخد واخد صك بالأمان وزيك بعض الظالمين كل شوية يقول لك إيه والله العظيم أنا أنا ربنا يعلم اللي في قلبي وإن شاء الله أنا هدخل الجنة من الباب الأيمن وأنا من أهل الفردوس الأعلى وأنا وأنا وأنا وأنا وبيتعامل في الدنيا كأن الله نزل لي منشور بالأمان شوف الآية في سورة القلم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون هو أنت معا... ليك عهد معايا هي العهد ده ثابت لغاية يوم القيامة إنك هتعدي وإن أنت أحسن من المسلم وإن ربنا هيجعل المسلمين كالمجرمين إن لكم لما تحكمون سلهم اسألهم يا محمد أيهم بذلك زعيم يا آمنا مع قبيح الفعل منه أه أتاك توقيع أمن أنت تملكه إيه معاك أنت القصة ديت ولا إيه يقول لك جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وحدهما في المرء تهلكه يا أخي ده أنت, ده, ده أنت مجرم أوي بول والمحسنون على درب المخاوف قد صاروا وذلك ضرب لست تسلكه ده بتاع الناس التقيل أوي والفرطت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه ابن القيم بيقول لك انا بكلم الناس النظيفه الناس اللي فايقه بيقول لك هذا واعجب شيء منك زهدك اعجب حاجه بقى اللي مخلي ابن القيم يعني دماغه في الخلاط منك هذا واعجب شيء منك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه بقول بقى اللي مجنني مجنني ان انا حض... كل شويه مشغول بدورات التخطيط للدنيا بدورات المستقبل للدنيا واخد عيالك في طحنة الدنيا مكنة الدنيا تعليم الدنيا مش عارف ايه حتى عم يبقى في آخرة هنحفظ قرآن في الأجازة طبعا الولد في الأجازة مش فاضي للقرآن بيقول لك لا انا انت واخدتني اربع شهور يا ابي في الفيزياء والكيمياء والاحياء وال science وال math ومش عارف ايه لا انا ال 15 يوم بتوع الاجازه دول بقى ايه براحتي ما انت خلاص ما انت علمته كده قلت له كده وبعدين نيجي نرن على المشايخ بقى ونرن على اهل الاخر مفيش برنامج اصل العيال تعبنا في الاجازه لكن في الدراسه كانوا مشغولين بايه بالساينس فخلاص يا سيدي هي ديت تلك مبلغك من العلم هو ده مبلغك من العلم وتيجي في الاخر تقولي انا اولادي مش عارف ليه مش مهتمين بالاخر مش عارف ليه هو حضرتك لسه مش عارف ليه عشان بينزلوا كل يوم الساعة 6 الصبح عشان يركبوا الباص وما بينزلوش قبلها بنص ساعة عشان يخشوا ايه الرجل قلبه معلق بالمساجد يا شيخ عشان البرد برضه انا ابني سبع سنين هنزله في البرد ده مع باباه هيجيله لسعة برد لكن لسعة السخونية كلها اللي بتيجي في الباص ده دي شفه ده أول ما بيركب الباص بتحس إن هو شرب زمزم لكن إن يروح مع باباه المسجد لا يجي له برد لا ويا عيني ده عنده كحة والله العظيم لو سمعتها يصعب عليك ده براء ده ده بلسم البلسم ده ليل نهار مطحون فين اركب الباص يا براء انزل من الباص يا براء يرجع بقى براء عنده ايه عنده الحق واجب اللي مش عارف ايه والدراسات والمهارات والعلوم يا براء والماس يا براء ومدرس الانجليزي زعلان منك يا براء طب والشيخ قلنا في الاجازه بقى قلنا في الاجازه فعشان كده الولد اتربى وهو صغير مش واخد باله على علمانيه الخفيه ايه العلمانيه الخفيه ان الدين لوقته الدين مش حياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا محياي دي مش بتاعتي خلاص محياي دي مش بتاعتي طب لو في وقت ما لو في وقت بقى ما تخنقش عليه بالقرآن ما تخنقش عليه بالبرامج النافعة بتاعة الآخرة دي يا عم احنا فين والآخرة فين ما تفولش على براء ده براء ده ده بلسم شوف خدوده ما شاء الله عليها براء ده اه طب الوقت اللي فاضل براء نعمل ايه مع براء آه براء هياخد عبد الرحمن ويروح مع الطنط خديجة عشان رايحين السباحة و... والبرد لا ما اصل عمو عندنا هنا مسخن المية وعنده حمام السباحة بمية سخنة ما شاء الله على براء يروح التمرين ويروح الخيول ويروح كل حاجة بس على فكرة عمو الشيخ هل أتاك حديث وأثر عمر بن الخطاب إن هو نصحنا إن إحنا نعلم أولادنا السباحة والخيل والرمي اه انا ابني براء والله بيتعلم الحاجات دي بس هو مش بيصلي الصراحه عشان عمه عمر بن الخطاب احنا بنضحك على بعض عمر بن الخطاب لو شافك هي يعني هي... هيكسر الد- الدره اللي معاه عليك وعمر الخطاب غالبا مش هيشوفك لان لو كان موجود ما كانش هيسمح بوجود النماذج دي فنسال الله السلامه المشكله اللي احنا كتير مننا كدبان ك- كدب كدبه ومصدقها وعايش عليها عايش عليها هو فاكر ان الجنه هتكون ايه بالاسماء اللي اسمه اللي اسمها خديجه وعائشه وصهيب واللي اسمه صهيب وعبد الرحمن و... وبلال والكلام ده كله يجي لا امجد تعالى شمال انت يا امجد كل دول يجوا يمين اه يلا خشوا انتوا يلا بسم الله كل الامهات اللي كانت منتقبات او لبس واسع اه خشوا يلا بسم الله وهينادوا على اولادهم عادي جدا ويدخلوهم ويبقوا مبسوطين جدا وهم داخلين الجنه والكلام ده كله وهم بيحيوا الملائكه بالايه باللغه الالمانيه قول له قول له قول له انت كنت ايه كنت بتعرف تتكلم انجليزي وقول ان انت كنت ن- سبت العربيه ومش فاهم اي حاجه هم في ناس دي عقليتها ان دخوله المدارس بالطريقه دي ودخوله الاماكن دي والأما- والمدن دي وسكنوا في الاماكن ديت وعايشوا في الاماكن دي شايف ان ده طالما معاه دهان الدوكو بتاع الاسلام عارفين انتوا عارفين الدهانات في دهان كده احمر اخضر بنفسجي في دهان اسمه دهان ايه؟ اخت صالحه وفي دهان اخ عصري اخ ملتزم بفكر عصري فبياخد ايه الدهان ده واخدين بالكم فايه اللي يحصل ياخد الدهان ده اه ويروح دهنه كده الله بقت سمتها منتقبه الله بقى سمته ملتحي الله بقت محجبه الله بقت مش عارف ايه الله بقت اسمها خديجه الله بقى اسمه عبد الرحمن كل الكلام ده جميل بل زينه ومبارك ومهم لو كان مدهون على ايه على فعلا من جوه انت خديجه ان ليلك شبه ليل خديجه وان عقلك شبه عقل خديجه وان فكرك شبه فكر فاطمه وان تبعلك لزوجك زي تبعل عائشه رضي الله عنها لكن خدت منهم الاسم وانت خدت منهم الاسم لا المعنى ده هو ده احنا جميل انك بتحيي في اولادك العزه بالاسماء ديت بس لازم تبقى مدرك ان الاسماء ديت ما كانتش اسماء بدون اشخاص دي اسماء فكر بلال ده بلال ده ايقونه بلال ده يعني كتله من الافكار والمشاعر والمح... وال... والاعتقادات وال... والبذل لدين الله مصعب ده مصعب مصعب ده يعني الترك لكل شيء لاجل الله سبحانه وتعالى مصعب يعني فاتح المدينه مصعب اللي عمره في يوم من الايام ما هيسافر عشان ياخد بس شهاده وياخد عليها ايه آه، دمغه لجامعه معينه لا، ده مش مصعب بن عمير ده ممكن يكون مصعب اي ابن حاجه تانية لكن مصعب بن عمير لا مصعب بن عمير ده ليه اهداف معينه مصعب بن عمير مشغول بفتح القلوب لعلام الغيوب مصعب بن عمير اللي عاوز اللي مات والرايه مرفوعه مصعب بن عمير اللي لما اتقطع ايده اليمين مسك الرايه بايده الشمال مش واحد مش مصعب بن عمير يقول لك لا اصلا مش هيعينوني عشان انا هلتحي لو هتزي بزي النبي صلى الله ب- ب- بسمت النبي صلى الله عليه وسلم وهسمع حديثه في اعفو اللحى وهعمل بالامر ده انا هخسر منصب دنيوي فعشان المنصب ده ما عنديش استعداد امال لو قال لك اتقطع هتتقطع ايدك هتعمل ايه فما تقوليش ان انت مصعب عشان تبقى مصعب بن عمير بفكر نفسي بمصعب بن عمير لا مصعب بن عمير ده حاجه تانية خالص فابن القيم مفهوم الثبات ده مهم ان احنا نعيش المفهوم ده كويس قوي وبعدين بيقول بقى بعد كده بقى يقول ومن ايه فصل ومن عقوباتها انها تعمي القلب برضه بيقول لك من الحاجات اللي المعصيه بتعملها انها بتعمي القلب فإن لم تعمه أضعفت بصيرته أتعبتنا يا شيخ أنا أتعبتكم أتعبتكم في إيه طيب ما أعتقد إن أنا ريحتكم اللي يتعبك اللي يخدعك أعتقد ده اللي يتعبك ماشي وال... وال... ولما تبقى أنت يعني لو أنت واقع وواحد راح مادد إيدك وراح مقومك بتاع بس أنا مش أحد أدواري اللي أنا أخدعك دي مش أحد أدواري ومش أحد أدواري اللي أنا أقول لك الكلام اللي يريحك وتكمل معايا ده مش أحد أدواري أنا راجل ساعي بريد أنت جاي لك جواب أه أنا ببعته لك لا ليا علاقة بالتدخل فيه ولا هفتحه ولا هحط سطر فيه أنا ماليش علاقة ماشي أنت بقى متضايق من اللي جوه الجواب مش بتاعتي أنا ساعي بريد فلازم تبقى مدرك كويس قوي الشخصية اللي انت بتسمعها ايا كان يعني اي حد بيرضيكي ودي تجربتي يا جماعة كل معظم الدعاء او معظم الاخوة اللي بيكتبوا بوستات عشان يرضوا النساء في مواضيع معينة النساء نفسهم بينهم وبين بعض ما بيرضوش بالشخصية دي ليه؟ آه هو هو سبحان الله ليه؟ لأن من أرضى الناس في سخط الله أنت تتلطف في توصيل المعلومه توصلها وانا تجربتي الشخصيه تجربتي الشخصيه ما اعرفش بقى انا عندي ناس محترمه قوي اللي بتسمع لي ولا ايه بس انا تجربتي الشخصيه ان فوق ال 95% من النساء لما بتوصل لهم المعلومه في سياق معين بيقبلوها ده تجربتي انا اللي انا شفته اللي انا شفته ان ناس كتير بفضل الله عندها رضا عالي جدا بشرع الله ورضا عالي جدا بما يريد الله سبحانه وتعالى وما عندهمش كلكعه في الابواب ديت لكن لو فهموا صح بطريقه صحيحه ان يفهموا ايه الصح بطريقه صحيحه ويفهموا الصوره كامله ده اللي انا شفته المناكفات اللي موجودة عند البعض أحد أسبابها إن هي رد فعل لطريقة معينة في توصيل المعلومة زي واحد كده عم يقول لك إيه يا ابن كذا اتق الله فالطبيعي أنت مش هتفكر في اتق الله واخدين بالك هتركز فين يا ابن كذا فالباب ده ناخد بالنا منه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وما نكونش إيه لأن إحنا مش عاوزين نتعبكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رفق بالمسلمين فارفق به إحنا عاوزين نكون إيه إحنا أدوات رفق لا أدوات إرهاق فيقول ابن القيم ومن عقوبتها أنها تعمي القلب أن الذنب بيعمي القلب يعني بيعمي القلب أن القلب يا جماعة في عين زي ما الجسم وشك فيه عين وجهك فيه عين العين اللي في اللي في وجهك دي للبصر طيب عين القلب للبصيرة فالقلب فيه بصيرة والعين فيها بصر ولذلك مش كل حاجة البصر كم من فاقد للبصر أطلق الله بصيرته في ناس كتير فعشان كده تكون عندك إيه بصيرة أن ترى النور أن ترى الحق حقا إنك تكون عندك مخالفة تقول بص أنا بسمع أغاني ومبتلى بيها بس أنا عارف إن هي غلط وربنا يخلصني من شرها. ابتليت بالتدخين الإلكتروني وأنا عارف إن هو غلط وأسأل الله إن إيه ده عنده إيه؟ هو من جوه سالك. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب فإن لم تعمه أضعفت بصيرته. يقول لك لو مش عمته هيخلي بصيرته ضعيفة. ولا بد ولذلك من الحاجات المهمة جدا في خطاب الناس إنك تساعده على إنه يزيل البصر والله إن بصره يزيد وبصيرته تزيد كتير من الناس مشاكلها إن هو بسبب المعصية إن التشريع اللي فيه نور هو شايفه إن فيه تخنيقة فأحد أسباب أو أحد الأدوات إنك محتاج تساعده فيها إنك تزيل الغشاوة اللي في قلبه عشان يشوف النور صحيح احنا احنا دلوقتي مقبلين ان الشمس هتطلع وفي واحد ما بيشوفش او لابس نضاره او مغمى عينيه واحد يقول لك الشمس والنور بتاعه فانت تيجي تيجي تقول له ايه لا النور والدليل طب ما انت مش سامع العربيات ماشيه طب الناس دي ماشيه ازاي ما هي ماشيه عشان النور والناس ماشيه اهي وبتاع وقاعد عمال تصور صور من موبايل طول وادي الموبايل ما هو مش شايف عشان مغمي عينيه فأحد أدواتك ومساعدتك إنك تزيل الغطاء من عينه حاول تساعده حاول تساعدها هي واقعة في معاصي وبتكلم ولاد وقاعدة أمال تسمع أغاني و... وليل نهار في الغلط وانت قاعد تقول لها ايه آه، آه، الزوج وطاعته وال- والشرع بيقول والقوامة يا عم انت فين يا عم يا عم انت بتقول ايه بس هي لابسة نضارة هي في نضارة على عينيها حاول تساعدها ان الغمامة دي تتشا- تتشال ولذلك دايما اقول في المشاكل الزوجيه عم يبقى خلاص الدنيا مولعه وعاوزين ياخدوا قرارات حاده اقول لهم طيب اعملوا البرنامج ده مع انفسكم خدوا وقف اطلاق النار لمده شهر او شهرين ويا سلام لو في موسم طاعن مقبلين عليه زي رمضان وكده فاقول لهم خدوا وقف اطلاق النار وحاولوا تشدوا في علاقتكم مع الله وتكثروا من أعمال الصالحة وبعدين خدوا القرار أيا كان إيه هو القرار سواء الاتصال أو الانفصال طيب ليه؟ عشان ت- يكون قرار موفق يكون قرار لأنك قربك من الله سبحانه وتعالى هيزيل الران اللي على القلب فهيخلي قلبك منور فتاخد القرار صح فلما تاخد القرار كويس هتلاقي نفسك ايه ان شاء الله حتى لو الانفصال هتاخده على بينة على بصيرة إيه وإن- وهي كذلك فهتلاقي الدنيا ايه حتى هيبقى التسريح بإحسان ليه لا أنا مش هظلمه أنا مش هعمل أي حاجة إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى فخلونا في خاطرة آه، ومن عقوباتها أنها آه، تعمل قلب لأنها لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد نتكلم في اللي فيها إن شاء الله المرة القادمة وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم